بها من عملها الحلال والذي وصلها من ميراث أبيها وأمها بحجة أنه هو الراجل هو المسؤول هو القيم عليها انت فاهم غلط كم من أب أعطى ميراثه لأولاده الذكور وحرم البنات ليه؟ ده, ده الراجل أخوك ده الراجل فيأكله ميراثه ويحرم البنات كم من ولد مات أبوه فتسلط على ميراث أخته قال لها أنا الراجل أنا لا اتصرف وأكله دي مش قوامة انتوا فاهمين غلط القوامة مش قهر القوامة مش استبداد القوامة مش تسلط القوامة خدمة رعاية حياطة تكريم للمرأة ينبغي أن يفهم الرجال والنساء هذا الكلام جيدا راجل عضل ابنته في الزواج كل ما يجي لها واحد صالح مش هجوزك مش هجوزك أنا القيم عليك حرام عليك أنت ظالم أنت أب ظلوم غشوم بنته اتجوزت واتطلقت ومخلفة عيلين كل ما يجي لها عدلها كما يقول العامة ولا مش مجوزك كل يومين تتجوزي وتتطلقي والله ما أنا مجوزك علي الطلاق من أمك ما أنا مجوزك فاهم ان انت كده بتنصف فاهم ان ربنا خلاك قيم عليها عشان تظلمها وتمنعها من الحلال انت غافل هب انها ضعفت نفسها ووقعت بعد في الحرام تندب عندها حظك وأقول لك عندها نعب الغراب بما كرهت ولا إزاحة للقدر تبكي وأنت قتلتها اصبر وإلا فانتحر وأنا بتعجب برضه وأقول كيف ساغ للمستشرقين أن يطعنوا في الإسلام من خلال قوامة الرجل على المرأة مع أن الكتب المقدسة التي يؤمن بها المستشرقون فيها نصوص تحقر من شأن المرأة وتعتبر المرأة سببا لكل بلاء اقرأ يا سيدي في سفر التكوين هذا النص المقدس عندهم يقولون إن الحية أغوت حواء وإن حواء أغوت آدم والنتيجة خرج آدم من الجنة ولعن الله الحية وحكم بالتعب على المرأة وباشتياقها إلى الرجل هكذا يقولون وبسيادة الرجل عليها يبقى الكتب المقدسة عندكم فيها نصوص تحكم بسيادة الرجل المطلقة على المرأة راجعوا سفر التكوين احنا عندنا في الإسلام سيادة الرجل على المرأة ليست مطلقة لا تطعه طاعة عمياء في كل شيء إنما الطاعة في المعروف كما سأفصل بعد وأنا أقول قيسوا هذا الكلام بما ورد في القرآن الكريم عشان تعرفوا الإسلام إزاي كرم المرأة وإزاي رفع من شأن المرأة وإزاي رفع الضيم والظلم عن المرأة وردت آيات في القرآن تتكلم عن قصة آدم وحواء وعن خروج آدم وحواء عليهما السلام من الجنة في ثلاثة مواطن في سورة البقرة وطه والأعراف ولا آية قالت إن حواء هي السبب هي اللي من أجلها خرج آدم من الجنة هي اللي أغوته لا بل بين القرآن أن الشيطان خدع آدم ووسوس له وكذب عليه وأقسم له بالله كذب كذبا فصدقه وكذا فعل مع حواء قال تعالى فأزلهما الشيطان وسوس الاثنين خدع الاثنين فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه فأسقط القرآن تهمة إغواء آدم عن حواء وأظهر أن هذا كذب محض وافتراء محض وأن السبب في هذا البلاء هو الشيطان الرجيم يا أخوانا يا بنتي اللي اتغريتي بكلام هؤلاء المغفلات يا اللي بتقول الإسلام ظلمني الإسلام جعلني مواطن درجة تانية لا يا بنتي والله العظيم أقسم بالله لا يوجد دين لا توجد شريعة أعزت المرأة وأكرمت المرأة ورفعت الظلم عن المرأة وأعطت للمرأة ما لم تعطه قبل إلا الإسلام إلا شريعة الإسلام إلا اللي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام يا بنتي لم يعتبر المرأة المسلمة جرثومة خبيثة كما اعتبرها الآخرون ولكنه قرر حقيقة تزيل هذا الهوان وهي أن المرأة في الإسلام قسيمة الرجل لها ما له من الحقوق وعليها ما عليه من الواجبات في إطار ما يوافق تكوينها ما يناسب فطرتها ما يلائم بنيانها وعلى الرجل بما أكرمه الله به من شرف الرجولة وقوة البدن وقوة الجلد وبسط اليد واتساع الحيلة أن يلي رياسة المرأة فهو بذلك وليها يعني وليها يحوطها بقوته يزود عنها بدمه ينفق عليها من كسب يده أدي القوامة إني أصرف عليها تبقى ملكة متوجة في بيتها تشتهي ولا آتيها بما تشتهي في إطار ما أمكنني الله عليه وما وسع علي فيه إني أفديها بدمي دي القوامة بل إن الإسلام اعتبر الرجل الذي يموت وهو يزود عن عرضه شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد دي القوام إن أحميها إني أغنيها أكفيها إن أبقى حصنها المنيع ضد كل شر والمرأة في فطرتها تعرف هذا وتقر بهذا مهما كابرت حتى أن جدتي وجدتك وجدتك تقول ظل راجل ولا ظل حيط إن شاء الله يا ابني يبقى الراجل ده عظم في قفة بس حسه في البيت حسه في البيت هذه القوامة وهذا هو الذي أجمله الله سبحانه وضم أطرافه وجمع حواشيه في عبارة موجزة فقال تباركت آياته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة القوامة الرعاية النفقة الحماية الخدمة وللرجال عليهن درجة وما قاله رب العالمين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يبقى القوامة إيه؟ رعاية حياطة خدمة صون ولا تتجاوزها إلى قهر النفس إلى جحود الحق إلى التسلط إلى الظلم إلى عضل المرأة إلى أكل مال المرأة إلى حرمان المرأة من إرثها لا نحن كمسلمين أكرر للمرة الألف وسأظل أكرر حتى ألقى الله حتى أزيل الغشاوة عن أعين بعض المسلمات الساذجات نحن كمسلمين ننظر للمرأة بعين الإجلال والتقدير والتوقير والاحترام وذلك لأننا نعرف دور المرأة وقدر المرأة وما قدمته المرأة في سبيل خدمة الإسلام وانتشار شرائع النبيين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم نقر أن أول من سكن الحرم امرأة أول إنسان بالغ عاقل يسكن الحرم امرأة هاجر المصرية أم إسماعيل عليهما السلام وأول من آمن بالنبي على الإطلاق امرأة خديجة بنت خويلد وأول من صلى خلف النبي امرأة خديجة بنت خويلد وأول شهيد في الإسلام أول من قدم دمه لخدمة الدين امرأة سمية بنت خباط أم عمار زوج ياسر رضي الله عنهم بل إن الله عز وجل قد اختص النساء بصور في القرآن عندنا صورة في المصحف في كتاب ربنا ده عندنا مصحف عندنا صورة فيه اسمها النساء ما عندنا الصورة اسمها صورة الرجال عندنا صورة باسم امرأة صورة مريم عندنا صورة نزلت بسبب مشكلة زوجية بين امرأة وزوجها رفعت المرأة كفيها ضارعة إلى ربها فنزلت سورة المجادلة أو المجادلة كما سماها البعض ناهيكم عن آيات بالعشرات تتكلم في قضايا المرأة عشرات الآيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أكبر مؤتمر إسلامي عالمي وهو يحج الحج الوحيد التي حجها وهو يخطب في الناس في يوم عرفة كان من جملة ما قال وأكد عليه قال والحديث رواه مسلم فاتقوا الله في النساء خافوا الله في النساء راقبوا الله في النساء اعلموا أنكم مسؤولون غدا عن النساء لا تظلموا النساء اللي بيحب النبي محمد ما يظلمش بنته ما يظلمش أمه ما يظلمش زوجته ما يظلمش أخته ما يظلمش أي امرأة مسلمة النبي خصيمك في النساء في الآخرة قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله زوجني ابنتك زوجتك بكلمة وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا وكان من آخر وصاياه التي أوصى بها قبل أن يجود بروحه الشريفة استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا وليس الذكر كالأنثى كلمة قالتها أنثى بس أنثى عاقلة أكمل من غيرها جدة المسيح عليه السلام أم مريم عليها السلام اشتهت أن تلد ذكر ليخدم في بيت المقدس فرزقها الله بأنثى أفضل من مليون ذكر ستنا مريم البتول العفيفة الطاهرة الصديقة العابدة التي فضلها الله على نساء العالمين في زمانها التي كملت ولم يكمل من النساء إلا أربع آسية بنت مزاحم زوج فرعون مريم ابنة عمران خديجة بنت خويلد فاطمة بنت محمد صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه هذه المرأة الكاملة أمها اشتهت أن تضعها ذكر فوضعت مريم أفضل من مليون ذكر أم مريم قالت وليس الذكر كالأنثى عقلة فهما أن ربنا خلق الرجال لمهمة وأعطاهم من التكوين والفطرة والبنيان والعقل ما يناسبها وخلق النساء لمهمة وأعطاهن من البنيان والعقل والطبيعة والفطرة والجبلة ما يناسبها ويلائمها من زعم المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في كل شيء ومن زعم أنه لا فوارق بين النساء والرجال في أي شيء فهو مكابر أحمق جاهل إذ أن الواقع والعلم يشهد أن هناك فوارق كثيرة بين الرجال والنساء فوارق في البنيان فوارق في طريقة, طريقة التفكير فوارق في الهموم فوارق في الطبيعة النفسية فوارق كثيرة فالرجل والمرأة ليس فردان متساويان لا ليس فردان متماثلان لا بل هما متكاملان أنا كرجل ما أعرفش أحيا من غير امرأة هي كامرأة ما تعرفش تحيا من غير راجل واللي يقول لك أنا أقدر أعيش من غير امرأة ومش هتجوز أقول له أنت كذاب واهم حرمت نفسك من خير كثير كثير واللي تقول لي ده أنا أعرف أعيش من غير زوج يلا هي اللي اتجوزت قبلي خدت إيه يلا اللي خدته القرعة تخدم وشعر أقول لها يا غافلة حرمت نفسك من خير عظيم عظيم لا الرجل يحتاج للمرأة والمرأة تحتاج للرجل والرجل بيكمل المرأة والمرأة بتكمل الراجل وان المرأة ربنا ادها خصائص مش عند الرجالة والراجل ربنا اداه خصائص مش عند النساء دعوى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء طعن في حكمة الله تعالى لأنه خلق الأنثى لمهمة وهيأها لها وخلق الذكر لمهمة وهيأه لها والذكر والأنثى كما تقدم ليسا فردان متناقضان بل هما متكاملان ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اخوتي في الله إن الله عز وجل لم يزود المرأة بالرقة والعطف والحنان والرحمة سيما بالطفولة والصبر على الأطفال والقدرة على فهم الأطفال والتلذذ بآلام الحمل والسهر على رعاية الأولاد ربنا ما اداش ده كله للمرأة عشان تهجر في الآخر البيت وتزاحم الرجل في المصنع والسوق وعايزة تبقى ضابط وبقت وعايزة تبقى قاضي لا الأمة لن تخسر شيئا إذا فقدت المرأة المحامية أو المهندسة أو حتى الطبيبة لكن الأمة تفقد كل شيء إذا فقدت المرأة الأم البيوت خربت لقد ضاع الأولاد يا ربات البيوت الأولاد النهاردة بيتربوا على المقاهي وفي السايبر وعلى التلفزيون وعلى النواصي وعلى سلم الجيران رحم الله الشيخ كشك لما قال لبعض النساء العاملات اللواتي عاملنا من غير حاجة تقول لك أنا عايز أحقق ذاتي وتركت الأولاد للشوارع أو للدادة ترب العيال الشيخ كشك الله يرحمه قال قولوا لمن كان هذا حالها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لقد خربت البيوت لقد ضاعت البيوت لقد ضاع الأولاد أعظم مهمة خلقت من أجلها المرأة تربية هذا الولد إعداد جيل مسلم وقلت مرارا قال العرب قديما من وراء كل رجل عظيم أم والله ما كان من وراء الشافعي الإمام وقد نشأ يتيما إلا أم لم يكن من وراء الزبير بن العوام البطل المغوار إلا أم لم يكن من وراء البخاري إلا أم لم يكن من وراء سفيان إلا أم إنه من الظلم الواضح البين أن نجمع على المرأة مشاق الحمل والولادة والرضاع والتربية وخدمة الزوج وخدمة الأولاد وفوق كل هذا نجمع عليها كمان مشقة السعي من وراء الرزق مشاق الحروب مشاق الدخول في دهاليز السياسة ومكرها وأعباء السلطة ده ظلم للمرأة احنا كده ما بدناش ما بنديكيش حقك كده بنظلمك بنظلمك نجمع عليك عملا في داخل الدار وعملا خارج الدار هذا ظلم للمرأة طيب معنا اتصال وهنستأنف بعده إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم. عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارفع صوتك
نسألك الدعاء بالهداية يا شيخ عفوا تسألني الدعاء أرجو من إخواني نسألك الدعاء الدعاء بالهداية أسأل الله أن يهديني وإياك ويغفر لي ولك ويصلح حالي وحالك عندك سؤال؟ أرجو من إخواني في الكنترول أي حد يتصل قبل ما يفتحوا عليه يقولوا لو تكرمت واصل مع الشيخ من خلال التليفون مش من خلال التلفزيون عشان وقتنا بيضيع هدر معنا اتصال يا إخواني السلام عليكم السلام عليكم نستأنف بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم أقول من الظلم البين أن نجمع على المرأة عملا داخل الدار وعملا آخر خارج الدار ده ظلم أنا مش عارف المرأة الآن عايزة إيه قالت عايزة أبقى, عايزة أبقى ضابط وبقت المرأة ضابط بس ضابط شغال فين في حتة كده شيك جميلة فيها تكييف وهواء حلو طب طالما هي عنده وعايزة تبقى ضابط خلوها ضابط مرور تقف في الشمس بقى وتتسحل خلوها بقى ضابط يطلع الجبل يجيب عباس ابو دومه تاجر المخدرات هي مش هي عايزه كده تقول لك لا انا ما اقدرش على كده انا امراه يا اخي خلي عندك رحمه ما هو انت بنقول لك من الاول انت امراه وخليكي في اللي تنفعي فيه عايزه تبقى قاضي طيب المراه يعتريها ما لا يعتري الرجال افرض حملت افرض فاجأها طلق الولادة وهي على منصة القضاء بتقول بتقول حكمت المحكمة جالها طلق الولادة قالت للجن المستشار اللي جنبها سندني ازاي يعني ازاي ثم القضاء إمامة إمامة وإن كان لا يجوز لها أن تؤم الرجال في الصلاة ثم إن القاضي لا يقضي وهو غضبان ولا يقضي وهو جوعان وسلسلة طويلة من المحاذير وهي عاطفية وعاطفتها تغلب على عقلها غالبا ما تقوليش بقى في أنديرا غان- غاندي ومارجريت تاتشر ومش عارف بيل كويس كل هؤلاء ما حكمنا إلا ومن حولهن عشرات الرجال انت بتعديت لأربعة خمسة أنا بتكلم على القاعدة العريضة في النساء كده بقى خلاص دخل المرأة الجيش تجنيد إجباري وتعمل ستة استعد وتسعة استعد وتزحف على بطنها وتسف تراب يا بنتي انت ربنا خلقك لمهمة وهيأك لها وخلق الرجل لمهمة وهيأه لها لا انت تقدري تعملي في الغالب اللي يقدر عليه الراجل ولا هو يعرف يعمل اللي انت بتعمليه اي راجل فينا يقدر يحمل انت متخيل راجل اربط على بطنه كيس سكر مثلا وزنه خمسة كيلو ويقعد تسعة اشهر بيه قايم نايم ماشي قاعد ده حاجة عذاب يا راجل هي ربنا خلقها لكده وأعانها على كده وصبرها على كده وهي بتتلذذ بكده في راجل فينا متخيل يغسل الأذى بإيديه عن ابنه ولو عملها مرة لن يطيقها في كل مرة الواحد فينا لما بيكون نايم وابنه يصرخ يستهل صارخا أول واحد بيصحى من النوم مين أم الولد حتى لو أنا صحيت كأب بعمل إيه بقول لها قومي شوفي الواد يلا هي عندها صبر والواد تشيله كده وتهدهده وتغني له ويبول عليها وتقول له شوفك دكتور يا حمادة ايه الصبر ده انما انا كراجل عايز واد كده شكله حلو حاطط ريحة ومتسرح ومتسبسب وعامل قصة واقعد العبه كده واعمل له جمل اول ما يلخبط اقول له الحقي شيل ابنك احسن تعدى الخطوط الحمراء فعايزين كل واحد يرضى بما خلقه الله له وبما هيأه له وبما قسمه له معنا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ الله آه، يبارك.
والله أنا ما قصدت بمداخلتي ديت إن أنا آه، أقول حاجة يعني زيادة على حضرتك كله اتعلمناه منكم والله آه، بس أنا بس يعني آه، مداخلتي إن أنا بس بقول لهم أنا واحدة هوت من الستات ومع ذلك أنا رافضة كل اللي هم بيقولوه يعني آه، حاجة من ضمن الحاجات هم دلوقتي بيقولوا آه، اعدلوا بين الستات وبين الرجالة يعدلوا بينهم في إيه هم قعدوا- عدلوا بين الستات وبعضهم وبينهم وبين الرجالة في عملهم تعالوا كده هو بينا وبيسالوا آه، دكاتره آه، لا مؤاخذه في الكلمه بالنسبه للست وهي حائض قالوا على انها بتبقى تعبانه نفسيا ايه الحاجات اللي بتعاني منها هل هم راعوا النقطه ديت وادوها اجازه زي ما ربنا ادانا اجازه من الصلاه وهو المفروض بيبقى في عباده ساعتها وبنكون مركزين قدام ربنا سبحانه وتعالى في خشوع واحنا ب... ب... قدام ايات ربنا سبحانه وتعالى وقدامه كده هو- ومع ذلك ادانا اجازه نعم.
هم ما ادوناش اجازه يبقى هم فين العدل بتاعهم ده حاجه تانية ايه في ايه في الحمل بيدونا ايه هي بس الفترة دي بس وخلاص على كده ربنا ادانا اجازة فترة الحمل كلها فترة الارضاع كلها ادانا في رحمة في كل شيء تعالوا بقى- بالنسبة للقوامة هم بيقولوا القوامة لا للرجل ازاي لو واحدة ماشية في الشارع وهي من غير راجلها او من غير اخوها او من غير ابنها الكبير معاها مش هتتعاكس هيبصوا لها هيكلمها كلمه هيجرحها بحاجه هيأذيها باي حاجه هيسرقها بلاش معاكسات وبلاش اي تحرش او بلاش اي حاجه مش هيضر... مش هيأذيها باي حاجه نعم.
انما لو معاها ست زيها هتتأذي برضه لو مليون ست برضه هتتأذي لو نساء العالم كله برضه هتتأذي لكن لو راجل واحد عمرها ما هتتأذي نعم عمرها ما هيجي لها اي حاجه خالص نعم.
ليه هما بيتكلموا في حاجه زي كده ازاي نعم.
تع- بيتكلموا عن النقاب النقاب ستره للمراه هما بيتكلموا في ايه في انها ال- لا الشعر انها المفروض ت- تمشي بشعرها طب ما هو شعرها كده هما ايه اللي عملوه تعالوا بصوا للستات زمان ايام زمان ايام جدودنا ما كانش بيحصل اللي احنا فيه ده دلوقتي ما كانش الستات بتشتغل بالطريقه دي ما كانش فيه التبرج اللي احنا فيه ده دلوقتي ومع ذلك تعالوا بصوا كده اهوت ما كانش فيه الحاجات اللي احنا بنسمع عليها التحرش آه، ما كانش فيه الحاجات ال- الهزيله اللي احنا بنشوفها مع الشباب في الشارع آه، ما بنشوفش البنات وهي ماشيه آه، كاسيات عاريات في الشارع ما بنسمعش الحاجات الغريبه اللي احنا بنسمعها دلوقتي آه، ربنا يرحمنا برحمته الواسعه آه، في حاجات كتير الله ليه يرضى هم ما عليك.
بيبصوش للكلام ده كله جزاك الله خيرا ربنا مداخلة سرية ومفيدة آه، من شبيهة أم مريم في إنصافها بارك الله فيك اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا فضيلة الشيخ الحمد لله في نعم لو سمحت لي سؤالين كنت من يومين سألتك سؤال آه، ما استمحتش الإجابة بتاعته قول ال- لو واحد يعني مثلا مسجون لا قدر الله في سجن مثلا وحكمت عليه هل يجوز له أن تذهب للسجن آه، آه.
زوجته ويجامعها طيب ماشي السؤال الثاني بعد إذنك نصيحة يعني آه الميت هل يجوز آه في الغسل أن نقص الضوافر بتاعته و- وحلق العانة حاضر ولو سمحت بقى تدعي لنا والأهل الفيوم الله يغفر لنا ولكم ويغفر لك- لكل المسلمين آه، في بعض الدول فعلا بتأذن لبعض السجناء اللي فترتهم طويلة بعض الدول العربية والأوروبية بعض الدول العربية والأوروبية بتأذن للسجين أنه آه، على فترات متباعدة إما أن يأتيه أهله في مكان آمن من أجل أن يع- يحصنها ويحصن نفسه وإما أن يذهبون به إلى أهله يعني في بعض الدول بتصنع هذا فلو كان في اتفاق ولي الأمر أذن بهذا وفي مكان آمن مئة بالمئة ولا تفضح فيه امرأة ولا يفضح فيه رجل فأنا لا أجد مانع شرعي والله أعلم الميت هل نقص ضوافره ونحلق عنته بعض أهل العلم قال بجواز ذلك يجوز إن احنا نقلم أظافره نحلق له آه، ما أمر الشرع بحلقه على أن يوضع كل هذا معه في الكفن ومن أهل العلم وذلك حتى يلقى الله في أبهى وأجمل صورة ومن أهل العلم من منع وقال بل هو على ما هو عليه والمسألة حقيقة فيها خلاف بين أهل العلم فلا يعتب واحد على الآخر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله آه، عم الشيخ مسعد آه، الله يبارك فيك يا رب ويديك طول العمر وإياك انا والله انا يعني آه، انا كنت عاوز اشكرك والله على ال- على السرد الممتع الرائع يعني وانا لست اهلا لتقييم او اهلا ل- لكن والله انا يعني غايه في ال- يعني غايه في ال- يعني آه، آه، جذبني الموضوع بال بال بال- بالطريقه ال- الجميله آه، السهله اللي حضرتك آه، سردتها دي ما بين ال ال ال فعلا ال ال- يعني الامور الامور مختلطه مختلطة يعني آه، بس يعني ح- حضرتك والله يعني بيتها كده بأسلوب جميل الله وأسلوب بيض الله رائع.
وجهك ربنا يجزيك وانا خير.
والله شاكر لك جدا و... وانا يجزيك.
احبك في الله الله يجعلني و- أحسن مما وجميع تظن شيوخ الرحمه والله انا شاكر لهم انا انا من السعوديه بشكركم جدا واحنا بنسمع يعني بنحس بعبارات الثناء لكم ان شاء الله وده الله يكون في يجعلني ميزان أحسن مما حسناتكم ان تظنون شاء الله ويسدد قناة الرحمة والقائمين عليها آه، من أولهم إلى آخرهم بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل شيخنا جزاك الله خيرا وجزاك احبك في الله يا شيخنا يا رب وإياك نرجو الدعاء بالهدايه الله يا شيخنا ربنا يغفر لي ولك شيخنا بالنسبه للموضوع يعني بتاع المساواه والله يا شيخنا انا لا اعلم يعني كيف يتجرأ هؤلاء على على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نعم فكيف يكون لنا وقفة مع قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم شيخنا هم يقولون بأن النقاب هو التأخر طب إذا هل التحضر هو التبرج والسفور وخروج نساء كاسيات عاريات وظهور هذه الحالات يعني أنا أنا وأنا أخطوهم هل هذا هو التحضر؟
نعم هل هذا يعني يا شيخنا بما نراه في الشارع والله يا شيخنا أقسم لك بالله وأنا شاب والله يعني نرى سبحان الله يعني ما يخجل الإنسان يعني أنا أستغرب كيف يسمح والد أو أب أو ابن أو أخ أن لزوجته أو ابنته أن تخرج في الشارع بمثل هذه الملابس يا شيخنا نعم.
يا شيخنا أنا بس يعني كنت أريد تفسيرا من سيادتك يعني يعني كيف يسمح مسلم أو أسرة مسلمة لابنتهم أن تخرج بهذه الملابس وبهذا المنظر في الشارع هي قلوب ذبحت فيها الغيرة بسكين الدياثة ونسأل الله الهداية للكل هل هذا يا شيخنا يعني يعتبر من من ضمن عقوبات المعاصي من الله عز وجل لنا؟
طيب تابع معي بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم.
وبركاته السلام السلام عليكم عليكم عليكم السلام ورحمة الله آه، بعد اذن حضرتك يا شيخ كنت عايز اسال سؤال اتفضل يعني حضرتك مثلا لو واحد مبتدئ وعايز يتعلم سنه النبي عليه الصلاه والسلام يعني كلها اه يعني في مواقف في حياه النبي كده بنسمعها في خطب بيبقى فيها عظات وعبر فهل حضرتك في كتاب ملم بحيث ان الواحد يتعلم في لان ربنا سبحانه وتعالى يقول الشمائل لقد كان المحمدية.
لكم في رسول الله اسوه صلى حسنه الله عليه وسلم ف- يعني ممكن ت- تقتني كتاب- فحضرتك انا نفسي اتعلم يعني طيب حاضر اسمع الجواب أولا عايز تتعلم ابدأ بحفظ القرآن الكريم ثم ابحث عن المشايخ الذين في محلتك وممن شهد لهم أهل العلم بالعلم والفضل واحضر لهم هذا في الفقه هذا في التفسير هذا فإن عجزت فليس أقل من أن تتابع حلقات المشايخ في هذه القناة المباركة هتسمع تفسير للشيخ حسان تسمع فقه لشيخنا الشيخ مصطفى العدوي هتسمع آه، ف- فتاوى رائقة رائعة كل من فيها فعلا أنا بقعد كده قدام الدكتور آه، آه، علي السالوس واتعلم قدام الشيخ محمد حسان واتعلم قدام الدكتور أيمن خليل واتعلم قدام الشيخ مصطفى العدوي واتعلم كل حلقات المشايخ في الفتاوى أكثر من رائعة اتعلم هات كتاب الشمائل المحمدية هات كتاب رياض الصالحين فيه سنن كثيرة قولية وعملية للنبي صلى الله عليه وسلم واجتهد فإن العلم يحتاج إلى همة وأنا في يوم الأحد 11 ونص ليلا بشرح كتاب الأربعين النووية وهو كتاب غاية في الأهمية لكل مبتدئ في طلب العلم صلى الله أن يفتح لي ولك وللمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك في عمر حضرتك لطاعته وفي جميع المشايخ الأفاضل والقناة الجميلة اللي دخلت النور في قلوبنا وفي بيوتنا والله العظيم الله يرضى عليك آمين إيه أنا كنت عاوزة أعمل مداخلة مع حضرتك أنا واحدة من ال يعني مش هقول سن كبير أنا متزوجة بس سن صغير والله العظيم يا شيخ مسعد أنا بستاء لما بخرج الشارع وبشوف المناظر اللي أنا بشوفها وأنا ولا شاب أنا زي زيهم لكن بستاء جدا من المناظر اللي أنا بشوفها ونفسي حضراتكم تكثفوا الحملة وتعملوا كده كمان وكمان وأكتر وكمان اللي بيطلبوا بالمساواة وبالمرأة المرأة ربنا سبحانه وتعالى والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام كرموها أحسن تكريم نعم.
كفاية يعني هم بيتكلموا على إن المرأة في البيت وبتربي وبتعمل ده أحسن متعة في الدنيا لما الأم بتحس بالراحة وبالسعادة لجوزها ولأولادها بيكبروا حواليها وبتحس إن هو ده إنتاجها زي ما يكون واحد بيزرع زرعة وبتكبر ده اللي إحنا خلقنا من أجله نعم.
مش خلقنا علشان خاطر مساواة وبنخرج وأكثر البيوت فسادا البيوت اللي فيها المرأة العاملة ومش عاوزة أعمم علشان طبعا في مرأة بتبقى مضطرة للعمل عشان تكفل أولادها صحيح.
لكن أكثر البيوت الفاسدة اللي أو اللي المرأة بتخرج تشتغل وهي مش محتاجة للشغل نعم.
مجرد بس منظر وشكل وبتاع نعم.
خلاص بيوتنا البيوت فسدت بسبب الموضوع دوت نعم.
فلازم فلازم احنا يعني نراعي ربنا ونعرف حقوقنا وواجباتنا واللي بيتكلموا عن الزوج يعني والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى ادى للمرأة أكثر من الزوج نعم.
ادى حقوق للمرأة أكثر من الزوج وقدمها لأن- كأم على الأب أمك ثم أمك ثم أم وفي مواطن كثيرة فضلت أيوة.
أيوة.
فيها المرأة على الرجل الله يرضى عليك المرأة الغربية أختي في الله تصرخ الآن تتمنى أن لو كانت كالمرأة الشرقية المسلمة تمكث في بيتها ملكة متوجة متربعة على عرش البيت وزوجها يأتيها بما تأمر وتطلبه في حدود ما يملك وما يتاح المرأة الغربية بمجرد ما تبلغ مبلغ الإناث أبوها يدفعها إلى الشارع يجبرها على العمل حتى تشاركه في فاتورة التليفون فاتورة المية في فاتورة الكهرباء إنما المرأة عندنا حتى قضية الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين مش على طول هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل هب أني مت وتركت أبي وأمي وزوجتي وابنتي بنتي تاخد كام نصف التركة أكتر من مراتي هي أنثى أخذت أكتر من أنثى ما فيش واحدة من الإناث الأمهات تكلمت والأم الزوجة يعني عفوا تأخذ الثمن وأبوي وأمي تأخذ السدس وأبوي يأخذ ما بقي إرثا وتعصيبا يبقى البنت هنا خدت أكتر من أبوي الذكر وأخذت أكتر من أمي وأكثر من زوجتي إخوانا الله عز وجل في قضية الإرث أخذ من امرأة ليعطي لامرأة أبويا مات ساب 30 ألف جنيه وأنا وأختي بس اللي ورثناه أنا أخد 20 وأختي 10 أختي هتعيش فين في بيتي مين اللي هيصرف عليها أنا مين اللي هيعلمها أنا مين اللي هيكسيها أنا لما يجي لها جوزها مين اللي هيجيب لها عفش البيت أنا وديها الراجل يصرف عليها وبعد كده أنا عايز أتجوز بقى أجيب شقة وأدفع شبكة وأدفع مهر ويكتبوا لي قايمة يقسموا وسطي وأصرف على واحدة تانية ده يمكن أنا أروح أقول لها سلفيني يا أختي فالله عز وجل أخذ من أنثى ليعطي لأنثى فهمنا العلة أو ما فهمناش العلة هذا أمر الله سمعنا وأطعنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم نستأنف يا شباب طيب بارك الله فيكم نستأنف أقول إن من الظلم البين أن نجمع على المرأة عملا خارج الدار عملته وهي لا تحتاج إليه وعمل في داخل الدار هذا ظلم للمرأة إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة فعلا سوى بينهما في الحقوق في أغلب الواجبات في الثواب والعقاب وإليكم هذه الحقائق عايز الناس تكتب واحد اكتب كده واحد قوامة الرجل خدمة ورعاية وحياطة قوامة تنظيمية لا استبدادية أي شركة محتاجة رئيس يسوقها يديرها أي مركب محتاجة قبطان أي طيارة محتاجة كابتن أي مجموعة من الناس لازم يكون لهم قائد طب الزوجية الأسرة دي لازم يكون لها قائد القائد هو الرجل ربنا اختاره وهيئه لكده روى ابن السني في عمل اليوم والليلة والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها فربنا رأسك على عيالك وعلى مال زوجك وعلى بيتك ورأس زوجك عليكي طيب معنا اتصال معلش السلام عليكم ورحمة الله السلام اتفضل
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا سيدنا أهلا وسهلا
أسأل الله أن يزيدك علما وحلما يا رب وإياك يا رب آه بالله عليك ادعي لي بالدعوتين دول وأن يزيد وجهك نورا وأن يسقيك من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا اللهم آمين وإياك والمشاهدين
شيخنا الفاضل آه، هذا والله حوار جميل جدا جدا جدا ونحن في احتياج لمثل ذلك كثيرا كثيرا كثيرا وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأسألك الدعاء
الله يجزاك خير بيض الله وجهك ويرزقنا الذرية الصالحة يا سيدنا وأسأل الله أن يوفق قناة الرحمة لما فيه الرضا جزاكم الله وأبشرك سيدنا أن كثير من الناس والله يتابعونك في هذه الحلقات ويهتدون على يديك بفضل الله عز وجل ويردون إلى الله ردا جميلا فأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك ويكافئك الفردوس الأعلى اللهم آمين جزاكم الله خير الله يرضى عليك صلى الله أن يجمعني وإياك في الحرمين في هذا العام وفي كل عام وأن يجمعني وإياك في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي ازيك يا شيخ أهلا وسهلا نرجو منك الدعاء لي ولوالدي أن صلى الله أن يشفيهم.
يغفر لي- لك ولوالديك لا أدعو- أدعو لهم أن يشفيهم وأن يعطيهم الله طولة العمر والصحة وأن اللهم.
تدعو الأ- وأن تدعو الأخ أن يهدي له أدنى
أسأل الله أن يهدي آه، آه، أخاك وأن يهدي أولاده وأن يلبس أبويك ثوب العافية وأن يرفع درجتهما في أعلى عليين آمين السلام عليكم ورحمة الله طيب نستأف- نستأنف وكفاية اتصالات بارك الله فيكم قلت قوامة الرجل على المرأة مش استبداد ولا قهر ولا تسلط دي رعاية دي خدمة دي حياطة دي إكرام قوامة تنظيمية ليست استبدادية الإسلام رأس المرأة على أشياء ورأس الرجل عليها قال رسول الله كل نفس من بني آدم سيد الرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها وروى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنا كرجل راعي ومراتي كمان راعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يعني الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها هو احنا كرجالة نعرف عن بيوتنا شيء نعرف في بيوتنا حاجة كتير مننا بيحط ال- المصروف الشهري في ايد مراته وهي اللي بتدبق وتمشي اجدع من وزير المالية وتمشي الدنيا لو انت كراجل الدنيا تخرب منك وتغرق راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها يبقى قوامة الرجل على المرأة ضرورة تستلزمها الحياة الزوجية الرجل أقوى من المرأة وأجلد من المرأة في خوض معارك الحياة أق- أقدر في تحمل المسؤوليات الكبيرة المشاريع الكبيرة من الذي يديرها؟ رجال المعارك الحربية من الذي يقودها؟ رجال رئاسة الدول أعد التي من الذي يطلع بها رجال الأمور الكبيرة والمصالح العامة لا يوفق فيها غالبا أقول غالبا إلا الرجال وينظر أن تفلح فيها امرأة إلا بمعاونة رجال زي بالقيس وزي فلانة كل دول كان هو بالقيس لما جالها جواب سيدنا سليمان عملت إيه؟ جمعت الملأ الرجال القادة عشان تاخد رأيهم القوامة تفرض شيئا على المرأة طاعة الراجل في المعروف وتفرض أشياء على الرجل القوامة تكليف وليس التشريف تحمل الرجل مصلحة نفسه ومصلحة مراته ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة طيب يا أخي ده حتى على مستوى الطيور دايما القائد هو الذكر ده حتى على مستوى الوحوش ربنا خلى قائد الأسرة هو الذكر وهذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم القوام على كل الأمة في أمر دينها ودنياها روى الإمام أحمد في مسنده سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه يفلي ثوبه يحلب شاته يخدم نفسه شوف النبي فهم قوامته على النساء ايه مش قهر واستبداد واشتغلي وانت اطبخي وانا جايبك ليه الله اعملي بلقمة عيشك ما فهمهاش كده تفهمها انها خدمة للمرأة اكرام ان انا بقيت خدام سعادتك في مصلحتك رهن اشارتك في المعروف في الخير احميكي بدمي اديكي كد وعرقي وانا مبسوط وهو في بيته النبي نفسه يكنس البيت يحلب الشاه يخصف النعل يرقع هدومه شوف النبي محمد قال أرجى الراجل كان بين الذكور رجلا وبين الرجال بطلا وبين الأبطال مثلا شوف في بيته بنفسه بيكنس ويعمل وبتاع يبقى فهم القوامة غير ما ملايين الرجالة مننا فاهمينها الإسلام أعطى للمرأة الاستقلال التام في النواحي المالية المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة الرجل لا يجوز له أن يأخذ مليم من المال الذي ورثته امرأته أو جلبته بكدها وعراقها إلا بإذنها الأب ما ياخدش مليم من مهر بنته إلا بإذنها وإلا يبقى أكل حرام شفتوا في الناحية المالية لا أس- أسفة أنا أخذ رأيك أستشيرك لكن ما تاخدش مني مليم قهرا ولا جبرا المرأة لها مطلق الحرية في التصرف فيما تملك بالبيع والشراء والهبة وم- ونحو هذا دون إذن الرجل ما دامت لها أهلية في التصرف بالغ راشد عاقلة ماشي خلاص لو أمر الزوج المرأة بأمر فيه معصية تسقط قوامته في هذا الأمر هي مش موضوع كده مفتوح لا قال رسول الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا يجوز للرجل حتى لو كان أب أن يجبر ابنته على الزواج من رجل لا تريده بدعوة أصلا القيم عليك أنا أبوكي أنا الولي أنا المسؤول لا يا حبيبي لا مش من حقك تجبرها على الزواج من إنسان لا ترضاه ولو أجبرتها يبقى العقد باطل لازم توافق لازم إذا كانت ثيب وإذا كانت بكر بالغة على الراجح من أقوال أهل العلم أخرج الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال صماتها قال أن تسكت ولا يجوز للرجل لا يجوز أن يمنع امرأته من طلب العلم الواجب عليها ولا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من التردد إلى المساجد ما دامت قد انضبطت بضوابط الشرع ولم تهدر واجبا في البيت قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد رواه ابن ماجه والحديث صحيح وله أكثر من رواية المرأة شريكة الرجل في تربية الأولاد في البيت فلا يقطع أمرا إلا ويستشيرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة في قضية من أخطر ما واجهت من أخطر ما واجه الأمة قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وكانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب وإشارتها على النبي في يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها النبي لما فرغ من كتابة صلح الحديبية مع قريش قال لأصحابه قوموا فانحروا واحلقوا فلم يقم واحد منهم زعلانين بيني وبين الكعبة كم كيلو متر أنا على أبواب مكة وجاي محرم ومعايا الهدي وأمنع فمن كتر الحزن والزعل مش قادرين يقوموا كرر الأمر ثلاث مرات ولا واحد اتحرك فدخل على أم سل على أم سلمة وذكر لها ما لقي من الناس وهو يقول هلك الناس هلك الناس تقول اللي حصل حكى لها قالت يا نبي الله أتحب ذلك تحب ان هم ينحروا ويحلقوا اخرج ثم لا تكلم أحدا فانحر بدنك واحلق رأسك ولا تكلم أحدا فخرج وأخذ بمشورتها ففعل فقام الناس ينحرون ويحلقون قام يحلق بعضهم بعضا حتى كاد بعضهم أن يقتل الآخر غما من شدة الزحام على الحلق يبقى بياخد رأيها هو قوامة الرجل هي قوامة بين الرجل والمرأة وليست فقط قوامة من الزوج على زوجته أصل أعداء الإسلام فاكرين كل ما يتكلموا عن القوامة يقول لك شوف الراجل شوف بيعمل إيه في مراته يا حبيبي دي قوامة الرجل على أي امرأة أنا كأب قيم على بناتي أنا كزوج قيم على زوجتي أنا كابن مات أبي وأنا الأكبر قيم على أمي هو أم سلمة مين اللي جوزها من النبي وليها كان مين ابنها كان ابنها فالآية من سورة النساء تكلمت على مطلق الرجال تكلمت على مطلق الرجال وعلى مطلق النساء فالأب قيم على قيم على ابنته وعلى أخواته والأخ قيم على أخواته في غياب الأب والابن قيم على أمه إذا مات أبوها وجدها ومات زوجها وبعدين التاريخ الإنساني يشهد وهذا ما أختم به أن القوامة للرجل منذ بدء الخليقة آدم وحواء من اللي كان قيم على مين أولاد آدم وحواء الأسرة من اللي كان بيبقى فيها المسؤول القيم على الصنف الآخر الرجل ربنا خلق الرجل لكده والمرأة لكده ده ده الأصل قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة نفس آدم وخلق منها زوجها اسمع الآية دي بس وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم فسكن فقال تعالى وهو يحذرهما من الشيطان اسمع دي فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى يا آدم يا حواء لا يخرجنكما الشيطان من الجنة فتشقى يا آدم لأن المسؤول هو آدم الكد والتعب والقوامة على رأس الرجل منذ بدء الخليقة هكذا الدنيا يا ست دمرات العزيز الكفرة كانت بتقول لجوزها يا سيدي قال تعالى وألفيا سيدهما لدى الباب ستنا أم الدرداء والحديث رواه مسلم تقول حدثني سيدي يعني جوزي عن سيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسمعوا لده آخر نقطة فعلا يقول الدكتور أوجست فورويل راجل غربي تحت عنوان سيادة المرأة لا يمكن للمرأة أن تعرف السعادة إلا إذا شعرت باحترام زوجها وإلا إذا كانت تعامله بشيء من التمجيد والإكرام ويجب أيضا أن ترى في زوجها أنه هو المثل الأعلى في كل النواحي أو في بعض النواحي وإلا سقط من عينها وحكمت عليه وسيطرت أسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالقرآن وأن يمسكنا بالسنة وأن يرضينا بكل ما قسمه لنا إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين